الإنسان أحكام التجويد سبيل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وامتن عليه بنعمة الكلام ليكون بليغا فصيح اللسان وصلاة وسلاما على أفضل من علم القرآن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل اللهم بحولك وقوتك ورحمتك كل صعب علينا سهلا فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات أحكام التجويد في قراءة عاصم بن أبي النجود مع الحلقة الرابعة من اللقاء المفتوح مع حضراتكم لتلقي الأسئلة والإجابة عليها أسئلة التجويد طبعا واتفقنا مع حضراتكم في الحلقة الماضية ان دي اخر حلقه لينا قبل العيد ان شاء الله هنتكلم فيها عن حرف الضاد ايه حكايه حرف الضاد وايه الكلام اللي بيثار حول هذا الحرف وهل اللغه العربيه هي لغه الضاد ولا لا اسئله كتيره قوي وما جيت احضر للدرس او للقاء ده لقيت ان انا محتاج بدون مبالغه من خمس لست حلقات أتكلم فيها طول الحلقة عن الضاد وبنسمع عن الضاد العربية والضاد المصرية والضاد الضائية والضاد الطائية والضاد اللامية والضاد الدالية الله الله الله طب جيب الكلام ده منين يا شيخ والله ده موجود في الكتب يعني أنا وأنا بحضر لقيت إن فيه ما يقرب من 126 كتاب بيتكلم عن الضاد 126 كتاب بيتكلم عن الضاد بس اه والله فلقيت الموضوع يحتاج الى تأصيل ولو حبينا نأصل المسألة علميا محتاجين حلقات لابد من عرض الآراء والكلام عن أو تحليل كل رأي والرد عليه لو كان مخالف للمتواتر من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة فلقيت الموضوع بصراحة صعب فقلت ايه استعين بالله ونتكلم على الضاد ونبين الاخطاء اللي بنقع فيها ونبين النطق الصحيح ليها او النطقين اللي فيه خلاف فيهم من اهل العلم والله انا ما ما قصدت من هذه هذه الحلقة اثارة البلبلة ولا الشك لكن احنا تلقينا على يد مشايخ كثير من مشايخنا وعلى فكره لازم تعرف حاجة مهمة جدا إن أكبر دولة أكبر دولة فيها أسانيد تتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ومشايخها بيعلموا القرآن في العالم كله هي مصر فنسبوا لمصر الضاد الضاد المصرية لكن ده متواتر ولا يستطيع أحد أن يحرف أو يغير في حرف من القرآن مهما كان وخاصة أهل القرآن اللي الأصل فيهم أنهم بينقلوا القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم فأنا هتكلم الأول على الضاد الضاد بتخرج منين الأول الضاد بتخرج من إحدى حفتي اللسان مع ما يواليها من الأضراس العليا هات لنا دليل الكلام ده حلو قوي احنا أدلتنا دايما إما أن يقول قول عالم يكون قول عالم أو إيه أو متن من المتون اللي تكلمت عن هذا الإيه عن هذا الأمر يقول الإمام العلم ابن الجزري في المقدمة الجزرية والضاد من حفاته إذ والي لضراس من أيسار أو يمناه ثاني والضاد من حفاته إذ والي لضراس من أيسار أو يمناها إيه معنى الكلام ده؟ طب نقول المتن الثاني اللي تكلم برضه عن الضاد هم متون كتيرة لكن أنا اخترت لكم أشهرها صاحب السلسبيل الشافي يقول ومخرج الضاد لكل الناس من حفات اللسان والأدراس ومخرج الضاد لكل الناس من حف من حفات اللسان والأضراس وكون هل يسرى هو الكثير وباليمين نطقها عسير انت عمال تقول كلام كده مش فاهمين منه حاجة صلوا على النبي طيب اللهم صل وسلم ابن الجزري بيقول والضاد من حفته إذ واليا حافة ايه الكلام على اللسان الشيخ بيتكلم عن مخرج اللسان ايه اللسان ده ده تخيلوا ان ده اللسان يا ريت استاذ طارق مخرجنا الطيب الجميل يقرب الايه الصوره ده اللسان اللسان عباره عن ايه حافه جانبيه وحافه جانبيه دي اسمها الحافه الجانبيه ودي اسمها الحافه الجانبيه اللي من ناحيه اليوم اليمين هي اليمنى واللي من ناحيه اليسار هي الايه اليسرى الحافه دي او الحافه دي وليه حافتين تاني الحافه الاماميه اللي هي عند التقاء طرف اللسان دي دي اسمها الحافة الأمامية ودي اسمها الحافة الأمامية يبقى أنا كل كلامي في الضاد عن إيه الحافة الجانبية دي والحافة الجانبية دي ماليش دعوة بالحافات الأمامية خلاص اتفقنا على كده خلاص يبقى أنا الضاد بتخرج من إيه إحدى حفتي اللسان يعني الحافة دي أو الحافة دي طيب مع ما يواليه يوالي أي حافة من حافتين من الأضراس العليا إحنا عندنا الأضراس من الداخل هنقول هنشبه الأضراس بصوا دي الأضراس ادي ضرس ضرسين ثلاثة أربعة المفروض ان هم خمسة صح ولا في حد عنده سبعة هم خمسة عند الأضراس كده من الداخل الأضراس من الداخل من الداخل مش من الخارج لساني بيلتصق فيها هكذا أو هكذا يبقى أنا إيه أو إن أنا أعمل لساني ده كده وأقول الأضراس دي كده يا إما يبقى لساني كده دي الأضراس وده اللسان يلتصق بيها كده من الحافة الحافة الجانبية بس ماشي او دي الناحية دي الناحية اليمنى او الناحية اليسرى هيبقى كده لساني كده خلاص ده تصوير للي بيحصل داخل الفم عند نطق حرف الضاد طيب الشيخ عثمان سليمان مراد ضاف لنا كلام زيادة قال ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس حافة اللسان مع ما يوليها من الأضراس العليا طبعا الأضراس العليا ما ينفعش اللسان ينزل تحت قال وكونها اليسرى هو الكثير وباليمين نطقها عسير يعني ايه الكلام ده يعني من الناحية اليسرى أم عملوا آآ آآ زي ايه خدوا عينة من قراء القرآن وبدأوا يضبطوا هما بيجيبوا الضاد من أي ناحية ماشي فلو ان غالب القراء بيأتوا بالضاد من الناحية الايه اليسرى ومن الناحية اليمنى قليل جدا فقالوا هي عسيرة من الناحية اليمنى لكن في ناس بتيجي عندهم الضاد من الناحية اليمنى طب امال ايه اللي بنسمعه يا شيخ عن ان في ناس بتأتي بالضاد من الحفتين والله هذا الكلام منقول في كتب أهل العلم وفي كتب من تكلم وخص حرف الضاد بكتاب مستقل طيب قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالضاد من الحفتين وقيل أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يأتي بالضاد من الحفتين الكلام ده عليه صحيح من الأسانيد يعني لم أصل إلى سند صحيح يقول بهذا الكلام لم أصل إلى سند صحيح يقول بهذا الكلام لكنه منقول من خلال معلمي القرآن في كل مكان طب هل يستطيع أحد أن يأتي بالضاد من الحفتين والله قرأت هذا الكلام أنه باستطاعة أي أحد أن يأتي من حفظ لكن أنا بقول دايما إن أنا محتاج إن أنا يلتصق حافة اللسان بالأضراس العليا تمام كده تخيلوا كده اللسان هل اللسان فيه إمكانية الجذب والشد يعني هل فيه إمكانية إن هو يصل إلى الحفتين مع بعض ويعمل ضغط يعني ده اللسان هيبقى فيه شد من هنا وشد من هنا شد من نص اللسان ده وشد من نص اللسان ده هل يستطيع لسانه يأتي بهذا أنا حاولت لقيت الأمر صعب صراحة لكن يعني من يأتي بالضاد من الحفتين فمن باب أولى أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالضاد من الحفتين ودي مش مشكلتنا احنا المهم ان احنا نسمع صوت الضاد الصحيح طيب ده مخرجها يا شيخ عرفنا المخرج خلاص تاني حافة اللسان احدى حفتي اللسان يا الحافة اليمنى يا الحافة اليسرى مع ما يوليها بالأضراس الايه العليا من الداخل يعني يلتصق حافة اللسان مع الأضراس طيب ايه صفات الضاد احنا عندنا كل حرف ليه مخرج وليه صفات طب ايه هي صفات الضاد صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدوا معايا كده اضاد لها صفات ست الجهر الرخاوة الاستعلاء الإطباق الإصمات كده خمسة الاستطالة احنا كل حرف من الحروف اللي جاء ليه خمس صفات لا محال ما يقلش عن خمسة لكن لو زاد عن خمسة يبقى الصفة السادسة أو السابعة لأن أكبر حرف ليه عدد صفات هو الراء الوحيد اللي انفرد بسبع صفات لكن معظم الحروف خمس صفات بس طيب أما لقى صفة فوق الخمسة السادسة أو سابعة أعرف أن الصفة دي ملهاش ضد يعني صفة إيه؟ صفة من غير ذوات الأضداد لكن الخمس صفات دول من صفات الأضداد يعني إيه أضداد؟ يعني في صفة والمقابل بتاعها أما أقول أضداد تتصف بالجهر الجهر يعني إيه؟ انحباس النفس هنلاقي إن في حروف تانية تتصف بجرين النفس الضاد بتتصف بالرخاوة وهي الصفة الثانية هنلاقي حروف تانية بتتصف بالشدة يعني الرخاوة بيجري في الضاد الصوت الشدة يعني إيه؟ ينقطع الصوت في الحرف الضاد بتتصف بالاستعلاء يعني التفخيم يستعلي أقصى لسان عند النطق بالضاد هنلاقي في حروف بتتصف بالاستفال اللي هو الصفة المضادة وهكذا إلى آخر الإيه؟ الصفات يبقى عندنا صفات لها أضداد وصفات لا ضد لها ما تختصر كده يا شيخ وتسمعنا صوت الضاد ما احنا مهم نعرف الصفات دي تطبق ازاي فاكرين حكاية الحروف اللي كانت في رمضان قبل الماضي احنا اتكلمنا على الضاد باختصار في حوالي 20 دق- دقيقة لا احنا محتاجين النهاردة بقى نوضح شوية فما تستعجلوش الله يكرمكم لكن ده ما يمنعش ان انا منتظر اتصال حضراتكم للإجابة على أي سؤال خاص بالضاد أو غير الضاد يعني عشان برضو ايه ما يبقاش الكلام كله حاسس ان في ناس قاعدة قدامي دلوقتي آه، بتقول يعني الكلام تقيل علينا هو والله هو مش تقيل لكن انا بس لازم اقول لك المقدمه ديت وانا ما اتكلمتش بقى في اراء اهل العلم انا بتكلم على الكلام اللي عليه الجمهور مخرج وصفات طيب صفه الجهر يعني انقطاع النفس يعني الضاد ما يمشيش فيها نفس ابدا طب لو مشي فيها نفس يا شيخ تبقى مش ضاد ازاي ما هو اما نقول صفه موجوده في حرف يعني ما ينفعش ان انا احقق المضاد بتاعها في نفس الحرف اتفقنا على كده اتفقنا اديكم مثال طيب مثال اسهل من نبعد عن الضغط شويه كده ومثال سهل كده الدال حرف من الحروف اللي ما يمشيش فيها النفس ولا الصوت حاول حضرتك كده تعمل معايا كده وتقول ايه أد وتمشي الصوت زي اس زي مثلا اص زي مثلا آه، آه، اخ ماشي في الدال كده أد طب حاول كده واخد الاتصال دوت وارد عليك بعد كده استاذ محمد من ليبيا السلام عليكم السلام ورحمة الله
اهلا بيك يا استاذ محمد كيف حالك شيخ أشرف؟
في نعم والله الحمد لله رب العالمين حالك باهي
نعم أحبك في الله احبك الله الذي احببتني فيه بدك توضح لنا مخارج بصفة عامة يعني مخارج الحروف اتفضل حضرتك بتقول ايه توضح لنا مخارج الحروف يعني بصفة عامة مخارج مخارج الحروف كلها احنا لينا يا استاذ محمد انقطع الاتصال طيب يعني اسمعني من الهاتف من التلفزيون ان شاء الله بص يا استاذ محمد احنا ان شاء الله باذن الله تعالى في برنامج احكام التجويد هنتعرض للتفصيل الممل والممل مش معناها ان احنا يعني هن هنزهقكم لا لا لا هنأصل المسألة ونفصلها بشكل سهل ان شاء الله يعني آه، غير ما آه، آه، يعني ما يتخيل البعض بان التأصيل العلمي معناه ان احنا نتكلم بشكل علمي وقال فلان وقال علان وقال الشيخ فلان وقال العالم ف- لا لا لا لا هنفك الموضوع بس هن- ه- هنأصل المسألة برضو آه، من الناحية العلمية ف- فلينا كلام عن المخارج كلها بإذن الله تعالى آه، من خلال برنامج أحكام التجويد آه، فيما بعد إن شاء الله لكن خلينا في مخرج الضاد يا شيخ محمد يعني ن- نوصل للناس بس كيفية النطق الصحيح لحرف الضاد طيب احنا قلنا خلاص الضاد بتخرج من آه، بنتكلم على الدال حد فيكم عارف يمشي صوت اللي لازم يعمل قلقله يقول ايه اد لكن يمشي صوت كده طب جرب كده قول كده اد ما تنفعش مشي صوت ما تستطيع لسانك ما يمشيش صوت لكن هو كده أس يمشي الصوت أو يمشي الصوت أز يمشي الصوت أذ يمشي الصوت صح لكن الدال اه يبقى أنا معنى انقطاع صوت النفس معناها ان لا يستطيع احد ان ي... ان ان ان ان ي... ي- نقول ايه ان يحقق الصفه ان يحقق الصفه في المخرج وهي ليست موجوده من صفات الحرف معنا اتصال السلام عليكم معنا الحاجه ام خالد من الشرقيه السلام عليكم ربنا ربنا يخليك يا رب الله يكرمك آه انا هسال سؤال اولا بالنسبه للضاد وبعدين عندي سؤالين تانيين طب اتفضلي بالنسبه للضاد آه يعني احنا بنحاول طبعا ننطقها زي ما حضرتك بتقول تمام بس بحس لما مثلا كلمه الارض منها بت- بتتقلقل مننا الضاد في الاخر هقول لحضرتك تعملي ايه ان شاء الله اه طيب السؤال الثاني السؤال الثاني في في سوره ال عمران هم.
اللي هي الف لام ميم آه الله لا اله حكمين.
الا هو اه لها لها حكمين اه فعايزه حضرتك توضحهم لي حاضر.
معلش انا وبعدين في سوره بقى صاد فيها الايه رقم 13 اه في فيها اخر حرف في اخر كلمه في الايه رقم 13 ليكه ايه ف- ليكه واصحاب ليكه هو آه.
الشيخ بيق- بيقراها بيقول الايكه هي مش مكتوب الالف واللام هي مكتوب على طول لام ي ت ه اجيبك ان شاء الله لا لا، شكرا حاضر ان شاء شكراً.
الله تحت امرك يا مع ام خالد السلامة.
ان شاء الله نكمل بقى كلامنا ما احنا دلوقتي هن- هنوصل لل- للارض يعني هنجيب آه، صوت الضاد في الارض ان شاء الله فقلنا ان انا ما ينفعش ما- لا يستطيع احد ان هو يمشي صوت خلاص فالضاد من الحروف المجهوره مجهوره يعني ايه مقطوعه النفس يعني مفيش فيها نفس ما ينفعش ان انا امشي فيها نفس لو مشيت نفس يبقى انا بدا ابدلت الضاد بحرف تاني اتفقنا على كده اتفقنا طب الصفة الثانية الصفة الثانية من صفات الضاد وهي صفة الرخاوة يعني جران الصوت وده الص- الثقيل في الضاد طب معنا اتصال معنا أم محمد السلام عليكم
السلام عليكم اهلا بحضرتك آه، سؤال في سورة الأعلى اتفضلي بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى هل كسرت الحال التخلص من التقاء الساكنين جزاكم الله خير شكرا ان شاء الله باذن الله هنجيبك ان شاء الله نكمل بقى كلامنا قلنا الضاد من صفاتها الجهر الجهر يعني ايه انقطاع الايه النفس والرخاوه يعني جريان الصوت وده الثقل اللي موجود في الضاد على فكره الضاد قيل قيل انها اصعب حروف الهجاء نطقا يعني اصعب حرف بينطق في حروف الهجاء كلها هو حرف الضاد يعني هو ثقيل كده هو لا هو هو مش صعب قوي لكن العلماء قالوا كده ليه لان بقطع نفس ومشي صوت وده بيبقى فيه ثقل شويه معانا اتصال استاذ محمد من الجزائر السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله اهلا بيك ازيك يا اخويا اشرف في نعم والله الحمد لله
آه، اسالك سؤال يا أخي.
اتفضل
آه، عندنا ب- بعض الائمه في في البلاد آه، قراءه في- في التراويح في في الصلوات الخمس آه، مثلا آه، يقول كما كان آه، كتب عليكم شه- شهر الصي- الصيام ب- انا مش سامع بكثرة- كويس السؤال بكثرة الصلاة.
مش سامع السؤال كويس حضرتك لو تعالي الصوت شويه القراءات عندنا نعم الائمه في الصلوات الخمس ده, ده عندنا وصلنا يقرأون قراءة قراءات مختلفه
لا
يقرؤون قراءة ب- بالمغلوب قراءة مغلوطة
ط- طب حضرتك لو تتكلم مثلا كلي- كلمة كلمة الله لا إله إلا هو نعم بضم بالضم إقراء إلا إلا هو
اه اه يبقى في تحريف يعني في القراءة الله لا إله إلا هو بيقولوها كده آه طبعا ده طبعا ده غير مقبول يعني غير مقبول آه التحريف في قراءة القرآن الكريم حرام حرام حرام آه نكمل كلامنا قلنا بيمشي فيها نفس يعني اتفق اتفق العلماء على أن الضاد هي أصعب حروف الهجاء نطقا وده بسبب تمكين المخرج احنا قلنا مخرجها ايه هنتكلم دلوقتي لسه على صفه من صفات ال- ال- ال- تمكين المخرج بس ناخد الاتصال ده السلام عليكم معانا ام ايمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف في نعم والله ام ايمن كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيبه وبصحه وعافيه اللهم آمين يا رب العالمين ممكن أقرأ يا شيخ أشرف آه ممكن تقراي ايه لكن احنا اصلا المجال مش مفتوح للقراءه لكن أمال مش إيه يا هن...
شيخ مش هنرد حضرتك ان شاء الله اتفضل طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر فين الراء؟
وليال عشر فين الفاء الراء فين والفجر والفجر ايوه وليال عشر والشفع والوتر بارك الله فيكي وال- يا ام ايمن بارك الله فيكي يا ريت الاتصالات تكون في آه، مجال الاسئله عن احكام التجويد معانا ام عمر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته معلش يا شيخ اشرف انا اتصلت بحضرتك كذا مره تحت امرك وكنت عايزه بس اخد رقم تليفون او اي دار قريبه من ان هو التح... من التجمع الاول او القاهره الجديده عشان ان انا عايزه احفظ ابني فيها
طب والله انا انا يعني خد رقم تليفون الكنترول وارد على حضرتك ان شاء الله بعد الحلقه باذن الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله طيب نكمل بقى كلامنا قلنا ان في صفه اللي هي الصفه التي ليس لها ضد اللي هنتكلم عليها في الاخر اللي هي تعلق بالمخرج شويه نكمل بقى كلامنا قلنا انقطاع صوت انقطاع نفس في ال- في الضاد جريان صوت يبقى جهر رخاوه انا بترجم اهو الامر مش صعب اما اقول جهر يعني انقطاع نفس يعني ما اقولش أض ما تنفع دي مش ضاد سمعتوا ضاد أض في هوا طلع طالما هوا طلع كده يبقى انا جبتش ضاد خالص ماشي يبقى آه انقطاع نفس جرائم صوت أض يمشي فيها الصوت ماشي جميل ال- الصفه اللي بعد كده استعلاء الاستعلاء استعلاء يعني ايه اقصى لسان اخر لسان بيرتفع الى اعلى عند النطق بالضاد تمام ايه الصفه الرابعه اللي بعد كده الاطباق الضاد من حروف الاطباق هم اربع حروف بس اللي فيهم اطباق اطباق يعني ايه جزء من اللسان بيلتصق يعني انا بيرتفع اقصى لسان وجزء من اللسان بيلتصق وهو في يعني في الغالب هو مقدمه اللسان مش طرف اللسان مقدمه اللسان وده من خلال التجربه العمليه آه، آه، يعني من خلال ضبط الحكم مع ايه مع تطبيقه ال- الصفة اللي بعد كده هي صفة الإصمات وصفة الإصمات صفة معنوية يعني إيه معنوية يعني مش هتفيدنا كتير في التطبيق الصفة السادسة واللي ملهاش ضد واللي احنا محتاجينها دلوقتي نتكلم عليها هي الاستطالة ايه الاستطالة دي بقى يا شيخ قالوا الاستطالة هي طول الصوت او اطالة الصوت بالحرف وقيل هي طول المخرج حتى يتصل بالمخرج الذي بعده يعني الضاد بصوا كده الضاد من هنا من الحافة دي او الحافة دي يا دي يا دي تمام عندنا الحافة الجانبية ديت دي مخرج اللام اللام واخدة المنطقة دي كلها خلاص فقالوا ان الضاد بيتصل او بتستطيل حتى تصل الى مخرج الحرف اللي بعديها طب ده كلام تاني ل- لتفسير صفة الاستطالة وفي تفسير ثالث بيقول ان الجزء اللي بيخرج منه الضاد او النقطة اللي بتخرج منها الضاد اطول نقطة لمخرج في مخارج الهجاء كلهم يعني اي مخرج بيلتقي في نقطة النقطة بتاعت الضاد هي التصاق الاضراس بالايه بالحافة كاملة كده طب احنا نصدق ايه بقى انهي الصح وانهي الغلط كل اللي قال بالكلام ده كله مجتهد لكن من خلال التقرب- التجربة العملية واحنا دايما عودناكم في برنامج أحكام التجويد أننا نتكلم بإذن الله تعالى عن التطبيق العملي ما يهمنا الألفاظ ولا المسميات تهمنا لكن ما تهمناش بشكل كبير يهمنا ازاي نطبق الكلام ده كله لما اقول لحضرتك دلوقتي الحرف الساكن حقه أن يخلى من الحركات الثلاث ومن بعضهن من غير وقف شديد عليه ولا قطع مسرف سوى احتباس لسان ده كلام ده كلام لأهل العلم بيتكلم بيوصف الحرف الساكن لكن أنا بقول الكلام ده كله وأجي أقول صراط الذين أنعمت عليهم خالفت الكلام ده كله أنعمت هي أنعمت ده أنا ما- ما طبقتش الكلام ده يبقى مهم قوي تطبيق الحكم أهم من توصيف الحكم لكن توصيف الحكم بيساعدنا على التطبيق لكن كتير من الناس وكتير من معلمي القرآن بينشغلوا بينشغلوا بمسميات الأحكام ومسميات الألفاظ وبينشغلوا بالتعريفات والتوصيفات والألفاظ المنقولة من علماء الصوتيات وبيغفلوا تماما الجانب العملي التطبيقي اللي هو الأصل النبي لم يعلمنا الأحكام التجويدية لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الأحكام التجويدية تطبيقا لكن ما علمناش نظريا فالأصل هو ده لكن احنا بنحتاج لده طبعا بنحتاجه لكن مش هو الأصل الأصل ان احنا نقرأ طب أنا أقول أقول لكم على حاجة صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد احنا بنتعلم أحكام تجويد ليه؟ ليه؟ هل ده علم مستقل بنتعلمه؟ لا لا لا ده علم خادم خادم للقرآن يعني أنا بتعلم أحكام التدوي- التجويد عشان أعرف أقرأ القرآن إزاي؟ طب أنا اتعلمت علم التجويد وما قرأتش القرآن صح يبقى أنا ما استفدتش من العلم يبقى أنا لم أحصل شيء طب أنا اتعلمت أقرأ القرآن صح ولما تعلم علم التجويد أنت أفضل ممن تعلم أحكام التجويد ولم يطبقها فالأصل عندنا هو إيه التطبيق يعني إحنا كل اللي بنعمله ده كله في البرنامج ده من بيان على الأحكام وتفصيل الأحكام المقصود منه هو معرفة كيفية القراءة الصحيحة مش معرفة الأحكام بتفاصيلها لأن في خلافات بين أهل العلم الخلافات دي آه، هل الخلافات دي خلافات تؤثر أو لا تؤثر هو هنا كلام لكن في التوصيف بعض العلماء قال مثلا مخرج السين والصاد والزاي تخرج الصاد والسين والزاي من طرف اللسان مع أصول الثنايا السفلى وفي توصيف تاني بيقول تخرج الصاد والزاي والسين من طرف اللسان مع صفحة الثنايا السفلى وفي توصيف ثالث بيقول تخرج الصاد والزاي والسين من طرف اللسان مع ما بين أطراف الثنايا العليا والسفلى أقرب للسفلى كل دي توصيفات لأهل العلم أنا يهمني في الآخر أجيب سين مظبوطة ولا لا بس ممكن يكون اجتهاد الشيخ في خطأ وارد جدا المجتهد آه، آه، ممكن أن يقع في خطأ لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا توصيف للصاد والسين وازاي مخرجهم منين؟ لا لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فبالتالي في اجتهاد في المسألة عشان كده بقول لكم الاستطالة في كلام فيها طب ايه ال- اللي انت شايفه هو انا ما بشوفش حاجة انا اللي اتعلمته ان الاستطالة هي طول المخرج مش طول الصوت لان انا لو قلت طول الصوت يبقى انا كده هتكلم في صفة هتؤثر على صفة تانية مش احنا قلنا ان الس- الض- الضاد من صفاتها الرخاوة بيجري فيها الصوت طب جريان الصوت ده مش زمن اه لما اقول استطالة هي استطالة الصوت معناها ان في صوت حي ايه هيزيد لا الكلام دوت ايه يعني ليه عليه كلام يبقى الاستطالة الضاد طب ما تختصر بقى كده وتقول لنا انواع الضادات اللي انت قلتها الضاد الضائية والضاد المصرية والضاد العربية والضاد الطائية والضاد الدالية وضاد... اسمعوا صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك اولا اتيكم بالضاد الضائية ودي فيها إبدال لحرف الضاد بضاء ويحرم القراءة بهذه الضاد تحرم القراءة بهذه الضاد ثالث تحرم القراءة بهذه الضاد أما أقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما تنفع يا شيخ كده انت قبلت الضاد بضاء هتقول لي لا ده انا بعمل الرخاوة بتاعه الضاد والذبذب لا لا لا لا اقول لك ليه بس اسمعني طرف لسان حضرتك فين وانت بتجيب الضاد لو لقيت طرف لسان حضرتك لامس مع اطراف الثنايا العليا فين الثنايا العليا دول اللي هم دول السنتين اللي في مقدمه الفم الفك العلوي دول اللي هم هنسب هنشبلهم بايديا دول بالصباعين دول ماشي دول اهم وده طرف لساني لو انت بتجيب الضاد طرف لسانك لمس هنا انت كده بتجيب ضاء يا شيخ خد بالك طب ما انا ما انا مش قاصد ان انا ماكل مخرج الض- الضاء ما احنا قلنا بقى الضاد من اصعب الحروف طب الضاء اسهل منها بكتير الضاء النقطه بتاعتها ايه طرف اللسان مع اطراف الثنايا انت حضرتك ايهما امكن واسهل تمكين الضاء مش الضاد عشان كده كتير من الناس وخاصة في الجزيرة العربية في دول الخليج بي- بينطقوا الضاد بضاء يعني محض ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا الضاد لا تبدل بضاء ودي اسمها الضاد الضائية اللي هي أبدلت بالضاء ما اقولش ولا الضالين ما تنفع خالص ده حتى في تغيير المعنى يا اخي اما اقول ولا الضالين الضالين اي الذين ايه أ- أ- اي الدائمين الضالين ظل في المكان يعني ايه بقي في المكان الضالين وده مش مقصود رب العالمين صح ولا ايه اه فناخد بالنا يبقى الضاد ديت ما تنفع لان دي مش ضاد انت مكنت للضاء اكثر من الضاد فبان صوت الضاء اكثر من الضاد فبالتالي سمعنا ضاء وده لا يصح وكتير من المشايخ دلوقتي بيربط بين الضاد العربية والضاد الضائية هو عايز يعلم الناس ضاد تخالف الضاد المقروء بيها ما اعرفش هل ده من باب ان هو لازم اخالف ولا آه، ما اعرفش والله القصة ماشية ازاي لكن آه، يعني ارجو ما حدش يزعل مني دلوقتي في ضاد بنقرأ بيها تلقيناها عن مشايخنا ومنتشرة جدا وبنقرأها بشكل إن شاء الله صحيح ومتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ما كانش المشايخ والعلماء تكلموا ك- كررونا بيها حد هيقرأنا بحاجة مخالفة لما تلقى بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم مين قال الكلام ده وفي ضد مشهورة في مصر عشان ما يبقاش في تحيز لمصر في ضاد مشهورة بمصر اسمها الضاد الضاد الطائية وده خطأ برضه منتشر جدا بين أهل مصر وبرضه بنحذر منه نقول لهم خدوا بالكم إن دي برضه إيه ليها تأثير كده أنت أبدلت حرف في القرآن زي ما نبهنا على إبدالها بظاء أو قربها من الظاء هنبه عن قربها للطاء اسمعوا كده غير المغضوب عليهم ولا الطاء ولا الطاء دي طاء الطالين من هم يا مولانا الناظرين الله ده انا بغير معنى كده ده انا كده ممكن اغير معنى في القرآن و... وانا لا ادري اه وده كذب كذب على الله هو المقصود من الآية الضالين الذين ضلوا ولا الضالين الدائمين ولا الضالين الناظرين اه فمحتاجين نتعلم هات لنا ضاد كمان في الضاد اللامية ايه الضاد اللامية دي اسمعوا كده غير المغضوب عليهم ولا الله ولا الله ولا الله اه سامعين اللام اه كتير من الناس عارف ان في ضاد هنا فممكن يسمع انه يسمع ضاد وهي مش ضاد طالعه لكن لو حد متخصص وبيسمع كويس الضاد وبيسمع حروف الهجاء كويس انا بسمعها والله كتير جدا الاخ عايز يجيب ضاد ممكنه فما بيمكنش من حرصه على تمكين لمخرج الحرف لا يمكن لمخرج الحرف فيقع في خطأ وهو ايه ابدال حرف القرآن يا جماعة انا كأني كده ابدلت الضاد بلام مفخمة مغلظة اسمعوا كده الله الله قريبة من من من من اسم اللام اسم الجلالة المفخمة ولا لا تاني الضالين ماشي الله الله في فرق الفرق بينهم بسيط جدا انا دخلت كده على قرب اللام لان انا ما مكنتش للحافه حافه الايه الجانبيه قربت من الحافه الاماميه ده خطا طب الضاد الداليه ان انا اجيب دال مفخمه اقول ولا ضا ولا ضا ولا ضا سامعين الد- الدال دي دال مشدده مفخمه اه ماشي لكن احنا عندنا ضاد آه أنت هتودينا فين يا شيخ؟ أنت توهتنا ده أنا ذكرت لكم بعض الضادات ده كان في ضادات تانية كتير قوي برضو كتير من الناس بيدغم الضاد في التاء لما تأتي بعدها تاء وتكون ساكنة الضاد فإذا أفضتم ده صح فإذا أفضتم انا جبت تاءين بس التاء الاولى مفخمه يبقى احنا ممكن نقول الضاد التائيه الله هو ايه اللي حصل احنا احنا ليه ليه الضادات دي كلها جت معانا لانها قريبه الحروف دي كلها قريبه من الضاد يعني هنلاقي ادي اللسان طرف اللسان يجيب معايا الطاء والدال والتاء فلو طرف لساني لمس في اي مكان هيجيب طاء ودال وتاء في مخرج الضاء والتاء- آه، الضاء الطاء او الدال او التاء وانا بجيب الضاد لو نزل لساني تحت شويه هجيب مخرج الضاء فهجيب الضاد الضائيه لو حافة اللسان اشتركت معايا في المخرج هجيب اللامية طيب ايه اللي مختلف فيها بين المشايخ يعني ايه الضاد بقى اللي هي س- سيبنا من الضادات دي كلها اللي هي حرام القراءة بيها وحرام أنا يعني حرام حرام يعني لان ابدال حرف القرآن في حرمة ده سموه العلماء من اللحن الجلي واتفق العلماء على ان اللحن الجلي تحرم القراءة باللحن الجلي باتفاق اهل العلم كلهم انا بتكلم على اهل القرآن اتفق اهل القرآن على أن من يبدل حرفا في في كتاب الله أو حركة من الحركات يأثم واختلفوا في اللحون الخفية هل انقاص المد الذي لا يؤثر على المعنى انقاص الغنة الذي لا يؤثر على المعنى هل في هذا عدم تحقيق الإدغام الذي لا يؤثر على المعنى هل هذه الأشياء تحرم القراءة بها أهل القرآن انقسموا إلى فريقين وأنا أميل إلى الفريق الذي يقول بحرمة القراءة والله إحنا مش بنحرم على كل حاجة يعني كأنه يعني حد قدامي دلوقتي بيقول لي أنت عملت تحرم علينا كل حاجة والله ما أقصد هذا أنا أقصد أن أولى شيء في الدنيا بالاهتمام هو كلام رب الع... رب الأنام صح ولا إيه كلام رب العالمين أهم شيء أهتم بيه في الدنيا هو القرآن إحنا مخليين القرآن أنا قلت لكم قبل كده وسألتكم سؤال القرآن في أي أولوية من أولوياتنا أخذ الاتصال ده الحاجة نبيلة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ في أشرف نعم والله يا حاجة نبيلة آه ربنا يبارك في حضرتك وكل عام وانت بألف صحة وخير يا رب وأنت كده بصحة دايما وعافية إن يا حاجة شاء الله.
نبيلة ربنا يحفظك آه هو بالنسبة لحرف الضاد حضرتك نعم آه هل ممكن ان انا مثلا ايه عشان اطلع الحرف من مخرجه صح اقول آه ب- بجيب قبليه همزة عشان أك اكلم اقوله يعني نعم احنا لسه هننطق هننطق الحرف وهنقول دلوقتي كيفية نطقه اه يعني اب اه او ممكن بقى آه، يعني ايه اقول ضد لا ما تنفع ضد اه ممكن اه يعني بعض المشايخ قال ان انا اجيب بدل ما اجيب همزة اجيب حرف مماثل ليه في المخرج اه فبيجيبوا ادق كمان من ال حاضر حاضر صح.
رد على حضرتك في حاجة بقى حضرتك أنا كنت طلبتها من حضرتك اتفضلي آه كنت عايزة أعرف مكان مقرأة لحضرتك عشان أشارك أو يعني حاجة قريبة هنا في الهرم يعني الله المستعان ان شاء الله الله المستعان سبت لي الت- سبت التليفون وحضرتك ما قلت لي يعني انا انا يعني قريبا كده هبشركم ب- بخير ان شاء الله يا رب ادعوا لنا دايما بس ان شاء كده الله باذن الله الخير تعالى على- كده ان شاء الله ربنا بالتيسير.
يجازيك كل خير يا شيخ أشرف الله يكرمك يا جميل.
وأسألك الدعاء بقى لجوزي يعني ربنا يشفيه يقومه بالسلامة إن شاء الله ربنا يشفيه ويعفو عنه اسال الله العظيم رب العظيم ان يشفيه وطبعا مشاهدينا الكرام يامنوا ورانا ان شاء الله نكمل بقى كلامنا كنا بنتكلم على التعامل مع القرآن الكريم ليه القرآن الكريم مبقاش أول أولوية في حياتنا ليه ليه دايما بنخلي القرآن بالنسبة لنا في رمضان وممكن نهتم بيه في العشر أيام من ذي الحجة وممكن نهتم بيه لما يكون عندنا مصيبة اه في الميتم اه هو في الميتم القرآن على طول لازم يعني القرآن وكأن القرآن نزل من السماء للمآتم ونيجي في فرح في عقد نكاح ولا في بناء وإن- وحد يقرأ قرآن نسمع ناس تقول لك يا احنا قاعدين في ميتم شغالين لنا قرآن والله القرآن ده القرآن أصلا للفرح وليس للطرح يعني الأصل في القرآن إننا نسمع القرآن في الأفراح مش في المآتم ده الأصل والله فالقرآن رقم كام في أولويات حضرتك أنا مش والله مش قصدي إن أنا صعب المسألة ولا قصدي إن أنا أحرم آه، شيء محلل أنا بقول لحضرتك القرآن وصل إلينا بالتواتر يعني إيه بالتواتر؟ يعني من فم لفم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن كما أنزل القرآن لا يقرأ إلا كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وفكرناكم قبل كده بفكركم حديث اتكلمنا فيه عنه قبل كده بتاع سيدنا عبد الله بن مسعود لما وجد رجل يقرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين بدون مد وأنكر عليه سيدنا عبد الله بن مسعود لو كان المد والمد لا يؤثر على المعنى الفقراء الفقراء تغير المعنى مش هم هم الفقراء ولا اغتنوا لما المد زاد هم هم الفقراء لم يتغير المعنى لكن سيدنا عبد الله بن مسعود أنكر على الأعرابي ألا يمد آه، آه، آه، الألف المادية كما تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع سيدنا هشام بن حكيم يقرأ بسورة البينة أو مع خلاف الروايات بسورة أخرى وبيقرأ بغير ما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم هم كان عندهم غيرة الصحابة الكرام احنا ما عندناش غيرة احنا الغيرة عندنا بتبقى على الكرة اكتر اه والله يعني الغيرة على الدنيا وعلى اللعب وانا مش ب... مش بانكر على من آه، آه، يشجع فريقا او يلعب الكرة لا لا لا لا انا بحب الكرة لكن انا بانكر على التعصب طب ما التعصب ده ليه ما يكونش في الدين لما نزلوا ال... ال... آه اسمه ايه الله مش عايز اقول يعني الفرقان الباطل ما سمعنا بقيام الدنيا زي ما ما, ما حصل في آه، مباراة كرة قدم صح ولا ايه سمعتوا بالله عليكم عن مظاهرات عن رفض هذا ال- الامر انتوا عارفين ايه هو الفرقان ال- اللي سموه الحق وهو باطل خدوا ايات من القرآن وايات من الانجيل وايات من التوراة وقعدوا يدمجوهم في بعض كده ولخبطوهم على بعض ماشي وقالوا ده هيبقى القرآن الفرقان الحق لكل الدنيا مين فينا اتكلم مين فينا اتحرك مين فينا عمل آه، مشكلة مين فينا اعترض على هذا الأمر أنا عشان كده بقول لكم والله القرآن لو في أول أولوياتنا ما كان حصل هذا الكلام ما كان يجرؤ أحد أن يحرف في كتاب الله ولا يجرؤ أحد أن يتكلم على كتاب الله بالباطل فالأمر محتاج مننا حب للقرآن وأنا ما قصدت من كلامي هذا إلا إن أنا عايز أشدكم ناحية القرآن والله لا تستقيم الحياة إلا بالقرآن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن قربوا من القرآن قربوا من كلام رب الأنام أكمل كلامي احنا إيه اللي ودانا بعيد كده عن الضاد خلينا في الضاد فالضاد اللي سمعناها الضادات اللي سمعناها دي كلها وغيرها كمان في ضادات تانية كتير قوي وفي ضاد الواوية ولا وا وا اه والله انا بقول لكم اللي بسمعه اصل انا مشغول جدا بسماع القرآن ومشغول بسماع الاخطاء اكثر يعني انا بنشغل بسماع الاخطاء أكث- اكثر من انشغالي بسماع آه، آه، آه، القراءة الصحيحة وده عشان آه، معرفة ال- ال- ال- الخطأ حتى نتداركه ولا نقع فيه طيب الضاد بقى الصحيحة بقى انت كده ايه تعبتنا وزهقتنا اختصر وقول لنا الضاد تطلع ازاي انا اي حرف من الحروف اللي جاء عايز اعرف صوته محتاج ان انا اتي بحرف متحرك قبل الحرف وسكن الحرف يعني انا عايز اتي بحرف الباء اتي بهمزة ثم باء ساكنة همزة متحركة بفتحة او ضم او كسر اقول اب او اب او اب خلاص طبعا دون قلقلة اقول اب انتهى الصوت بايه باطلاق الشفتين يبقى الباء تخرج باطلاق الشفتين اقول مثلا او انتهى الصوت بايه بهيئه للشفتين اللي هي المط للامام يبقى الواو تخرج بالشف... م- م- من الشفتين بفرجه ناخد اتصال معانا ام عامر من الاردن السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير يا شيخ أشرف بارك الله فيك وانت يا رب بخير و... واهل الاردن وجميع الامه الاسلاميه بخير
الله يخليك آمين يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا جميعا يا رب امين يا رب امين امين آمين يا رب آه، لو سمحت لي بهذه ال- الطرق يعني عن تجربة ربما تعين آه، البعض يعني في تعلم نطق الضاد نعم
آه، آه، أقول سبحان الله أولا خير وسيلة للتطبيق السليم هو الاستماع والتلقي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون حتى وإن كان ال- الواحد منا أميا لا يستطيع أن يفهم ال- الم- المعاني ال- العلمية فربما النطق يكون أسهل من بالاستماع يعني تمام آه، وربما يكون في اسم حرف الضاد وهو الضاد والألف والدال يعلمنا التمييز بين الضاد والدال تمام جميل
وكذا ربما كلمة يعض يعض اه فيها البيان الفعلي لنطق الضاد وهي في أن نضغط على اللسان متكئين على أحد جانبي اللسان الأيمن أو الأيسر أه، ويتضح ذلك في قراءتنا للآية الكريمة يوم يعض الظالم على يديه أه، وفي ذلك تمييز وكان بين وكان الضاد يعض بالفعل على والضاد.
على حافه اللسان تمام نعم سبحان الله وفيها وفي هذه الآية يتميز حرفي الضاد عن الضاء تمام لمن أراد أن ي- اه يسلم عشان ما حرف نقولش الضاد يعض من الظالم الضاء.
صح يا ام عامر نعم بنسمع ناس تقول نعم، يعض بالظبط.
الظالم
نعم وده خطأ نعم طبعا.
فيها التمييز الدقيق احسنتي احسنتي
جزاك الله خيرا بارك الله فيك دايما كده حضرتك ليكي آراء يعني طيبة جدا و آه، ويعني آه، أظن إن حضرتك مشغولة جدا بالقرآن معانا إن شاء الله ربنا يحفظك ويبارك فيك يا أم عامر معانا أم أيمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ في نعم والله يا أم أيمن كل ربنا سنة يحفظك.
حضرتك طيب وأنت طيبة وصحة وعافية يا يا شيخ أشرف أنا من ساعة حضرتك ما كنت بتقرأ الفاتحة وأنا قلت إحنا مش عارفين حاجة خالص في القرآن فأنا عايزة أردد على حضرتك طب و- يعني أسمع لحضرتك والضحى
اتفضلي ناخد آيتين كده إن شاء الله ماشي يا شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى لا، بنمسك- والليل إذا اسمعي بس سجى.
اسمعي كده الضاد عندي هنا آه.
مشددة يبقى وض والضحى والضحى أيوه والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وضعك ولا ودعك ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى بارك الله فيك يا ام ايمن يا رب.
انت بصي بمتابعتك لينا في برنامج احكام التجويد واقرا وارتقي ان شاء الله هتصلي للقراءه الصحيحه باذن الله تعالى بنسبه 100% ان شاء الله بس تابعونا ان شاء الله يعني انا عايز يبقى في صبر شويه احنا بدانا نتكلم عن الفاتحه في اقرا وارتقي وخدنا اظن حلقتين وفي ثلاث حلقات هنتكلم كامل فيهم الفاتحه بنحلل بعض الاخطاء مش بنتكلم عن كل الاخطاء والله لكن في ناس استجابت وبدات تتصل بيا وتقول لي والله احنا بالفعل الحاجات دي بنسمعها فاحنا محتاجين ان احنا نعرف الخطأ حتى لا نقع فيه عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر يقع فيه يعني والخطأ شر ولا م- مش متفقين متفقين ان شاء الله اكمل بقى كلامي عشان نخلص على الاقل يعني معرفة صوت الضاد في هذه الحلقة نكمل كلامنا قلنا ان انا عشان اعرف مخرج الحرف واعرف الحرف ده بيطلع منين بالظبط محتاج ان انا ايه اتي قبله بحرف متحرك ايا كان هذا الحرف زي ما قالت آه، الحاجه نبيله ممكن اجيب حرف زيه بالظبط اقوم اقول ضب مثلا او اض خلاص او بب او سس او اس ما في مشكله المهم اي حرف متحرك خلاص طيب اعرف ازاي بقى صوت الحرف اول ما ينقطع الصوت بتاعه اشوف لساني فين المخرج اتحبس فين ابتدي احدد المخرج بالظبط بصوا كده أب انا لساني عمل كده بالظبط تاني بصوا كده أب اول ما انتهى الصوت سامعين الصوت كويس انا هبالغ سنه كده عشان اسمعكم صوت رخاوه الضاد أب سامعين الصوت أب حتى نجيب بقى ضاد محركه قبليها ضاد نفس الصوت صح ايوه هي دي الضاد المقروء بيها طب ايه الضاد الثانيه اللي بيتكلموا عليها اللي هي فيها شبهه الضاء اللي يقال أنها عربية وأنا لا أتكلم في هذا الأمر الآن احنا هنتكلم فيه في مخارج الحروف لما نوصل إليها إن شاء الله هتكلم عن تفصيل أقوال أهل العلم وهرجح إن شاء الله لكن ما نقرأ به به في مصر وفي معظم الدول هي الضاد ديت أض أض سامعين الصوت هو ده صوت الضاد طيب الضاد بتنحصر صوتها فين داخل الفم بصوا كده انا بعمل ايه الفم بيتقفل شويه أض يبقى صوتها داخل الفم يبقى مش واضح قوي للايه للسامع لو السامع بعيد مش هيسمع صوت ضاد لكن لو اخليت بصوت الضاد يسمعه المتقن المجيد طيب الضاد الثانيه بقى اللي بيتكلموا عليها اللي هي الضاد اللي هقولها دلوقتي دي أم... طب هجيب الاثنين ورا بعض اللي هي الضاد اللي بيتكلموا عليها اللي بيقولوا عليها العربيه تمام والضاد الثانيه المتواتر ليها الثانيه تمام لكن هقول لكم ان انا برضو تلقيت الاولى من باب الفرق بينهم اسمعوا كده أم أم أم أم فيها فيها ذبذبه كده قريبه من الظاء أم أم أم في فرق اه في فرق بين الاثنين هو ده اللي احنا عايزين نقوله بقى عايزين نقول ان احنا ما تلقيناه عن مشايخنا بالاسانيد الصحيحه التي تتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم هو دي الضاد اللي المفروض ان احنا نقرا بيها خلاص سمعنا كلام لأم عامر جميل جدا بعض المشايخ كان آه اللي ما بيعرفش يمكن للضاد كويس كان بيعمل ايه كان يقول له عض على لسانك يعني خلي حافة اللسان بين الأضراس العليا والسفلى واضغط عليها هتجيب صوت قريب من الضاد ودي بداية خروج الضاد ركزوا معايا دي ليست بالضاد الصحيحة لكنها قريبة من الضاد للتدريب بس في واحد ما يعرفش يجيب حافة لسان خالص فيقول له ايه ادي ادي الأضراس العليا والسفلى يخلي لسانه بينهم كده ويضغط عليها يوم يعض يعض انا كده كاني بعض على لساني يعض اه لكن دي ليست بالايه لكن يعض يعض يعض الفرق بين الضاد اللي احنا قلناها اللي هي فيها آه شبهة الضاء اللي هي ايه او او الضاد ديت الرخاوة فيها زمن الصوت فيها بيجري اكتر من الضاد الايه المقروء بيها اللي تلقاها مش- اللي بتسمى بالضاد المصرية طيب عشان ما نتخانقش من تواتر له القراءة بالضاد اللي أنا قرأت بها الأولى يقرأ بيها والفرق بينهم بسيط جدا زي ما اتكلمنا على الإخفاء الشفوي هل في إطباق دون جز ولا فرجة غير مبالغ فيها وقلنا نقرأ بالاثنين طالما من قال بالإطباق في الميم آه، عند إخفاء الميم الساكنة في الباء من قال بالإطباق قال أنه متواتر لديه ومن قال بالضاد الثانية قال أنه متعدد عليه فلا ننكر لا ينكر أحد على أحد برضه في الضاد هنا لأن بدأ يطلع دلوقتي ناس بتتكلم في الموضوع ده دلوقتي بشكل كبير وللأسف بيحققوا الضاد الضائية يعني بيبدلوا الضاد بالضاء وبيتبنوا هذا الرأي وبيك- وبينشروه والله أنا وصلني هذا الأمر في أماكن كتيرة خدوا بالكم مسؤولية الكلام في حروف القرآن مسؤولية كبيرة ربما تقع في إثم ويقع غيرك في إثم وتحمل أنت عنه الإثم إلى يوم القيامة ويعلم بنفس الطريقة تحروا نطق الحروف تحروا معرفة مخارج الحروف ده كلام ربنا تحروا فيه ده احنا بنتحرى في الأكل والشرب صح ولا لا نيجي عند كلام رب العزة ولا تحري ما ندورش وما نبحثش ما نشوفش آراء العلماء ما نروحش لمشايخ متقنين نقرأ عليهم في بدأ دلوقتي الكلام على موضوع الضاد اللي هي العربية هم يسمونها العربية لكنها ضائية تحرم القراءة بضاد الضائية وضاد الطائية والضاد اللامية والضاد الواوية كل الضادات اللي أنا قلتها وسمعتوها مني ديت تحرم القراءة بهذه الضادات لأنها مقلبة الضاد بحرف آخر وده حرام وأنا بقول أتحمل مسؤولية الكلام ده والله والكلام ده مش كلامي والله ده كلام مشايخنا وعلمائنا وموجود في كتب بس احنا بنقرأش احنا يعني أنا لو سألت حضرتك دلوقتي عندك كام كتاب في التجويد في البيت عندك عشان يساعدك على قراءة القرآن بعض الناس يقول لي أنا هشتري كتاب ما عنديش وبعضهم يقول لي أنا عندي أربع كتب وبعضهم يقول لي أنا عندي خمس كتب لا دي مش مكتبة تجويد لو أنت متخصص وبتعلم الناس قرآن وتجويد على الأقل يكون عندك 100 كتاب في التجويد 100 كتاب آه، كتير أنا بفضل الله تعالى عندي ما يقرب 250 كتاب في التجويد وده ليه؟ عشان أحقق كل مسألة ما تكلمش من عندي أو كما قال الشيخ محمد حسان ربنا يبارك في عمره ويرد لنا سليما مش بتكلم من كيسي أنا أتكلم من أقوال أهل العلم فمش عايزين الموضوع يكبر زي موضوع المراية يعني مش عايزين كل فترة كده يطلع لنا حد بإيه بكلام جديد ما تكلم الكلام في الضاد من أيام سيبويه ويمكن من قبله كمان يعني من زمن طويل الكلام على الضاد وخلاص استقرنا على ضاد متواترة ومنقولة وكل يعني منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه لازمة بقى الكلام اللي حصل الايام دي كده في موضوع الضاد والله انتشر جدا الكلام على الضاد والضاد العربية و- والضاد المصرية يحرم القراءة بيها ومفيش حاجة اسمها ضاد مصرية وضاد احنا دي مسميات هم سموها لكن انا بقول لكم اهو اكثر الاسانيد تواترا من مصر وده مش تحيز ده حقيقة ما في دولة من الدول إلا ما تلاقي فيها معلم قرآن مجاز من مصر بيعلم فيها قرآن فالكلام دوت منقول لينا من مشايخنا ويعني هذا ما أعلم والله تعالى أعلى وأعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل طبعا أنا عندي أسئلة كتير عشان أجاوب عليها محتاجين حلقة تانية لكن مفيش حلقة تانية خلاص كده أنا هجاوب على سؤال سؤال في برنامج اقرأ وارتقي تابعونا ال ال الأخوات والإخوة اللي سألوني في آه، أسئلة خاصة بالتجويد هجاوب عليها إن شاء الله في برنامج اقرأ وارتقي آه، على مدار الثلاث حلقات القادمة إن شاء الله ح- يعني هحصل الأسئلة وأجاوب عليها بإذن الله تعالى آه، قبل ما أختم آه، لي كلمة آه، وهي معايدة لحضراتكم آه، أقول لكم آه، كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وعيد سعيد علينا وعليكم وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نحصل على نفس الأجر الذي يحصل عليه إخواننا الحجاج حجاج بيت الله الحرام آه، العشر أيام ديت أو التسعة أيام دي فيهم خير كتير يعني نهتم بالصي- بالصيام ونهتم بالصدقات وقراءة القرآن وكل الأعمال الطيبة ربنا بيضاعفها بإذن الله تعالى آه، ألقاكم بإذن الله تعالى بعد العيد بإذن الله تعالى لاستكمال برنامج أحكام التجويد في قراءة عاصم بن أبي النجود سعدت بكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما أعظم هذا القرآن نور وضياء وأمان مصباح يهدي للتقوى والتقوى حصن الإنسان أحكام التجويد سبيل للحق وحب الرحمن في عشر قراءات علم في هذا الغصن الفينان اخترنا شعبة عن عاصم فيها توضيح وبيان للكوفة فضل قراءتنا عن حفص النجر سليمان